وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أهلا بحضراتكم إلى صلاح القلوب اللهم أصلح قلوبنا يا رب من أعظم آفات القلوب الكسل وبعد مواسم الطاعات قد يطول الكسل حتى يصيب الإنسان في مقتل مش قادر اقوم من النوم مش قادر حاسس ان انا مكسر ومدغدغ ما بشبعش نوم خالص اقوم من النوم عايز انام تاني انا حاسس ان انا واقع من الدور التمانين وفي عشرة قاعدين يضربوا فيا انا هقوم هقوم بس ايه انام ساعتين كمان واقوم انام تلات اربع ساعات كمان واقوم انا هرجع لحفظ القرآن تاني بس يعني شوية كده بس احنا لسه كلنا انا هرجع لطلب العلم تاني انا هرجع لكذا من تاني والرسول صلى الله عليه وصحبه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال السنة تتبع الفريضة مباشرة ليه؟ عشان ما يطولش الأمد لأن كانت مهمة شهر الخير رمضان إنه يزقك زقة شفت واحد عنده عربية والناس بتزقه عشان ي- إيه يعمل إيه؟ عشان يدور عربية ويمشي مش علشان يستحلاها والناس تفضل تزقه لحد ما يوصل البيت اكيد يعني اهو اللي بعد رمضان يرجع زي ما كان قبل رمضان عامل زي اللي ايه زي اللي مستني زقه توصله لحد البيت مش هيحصل لازم نفوق من الكسل بس هو مشكلته ان هو فاكر ان الكسل ده زي العسل لا حلقه النهارده بقى انا جاي اقول لك الكسل مش زي العسل ولكن اولا جددوا النيه فبالاخلاص مجلسنا سيحلو وعلى سيد النبيين صلوا على سيد النبينا صلوا وعلى آله وصحبه أجمعين واحضروا للفهم قلوبا سمتها الحب والحنين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوما من صلاته إماما بالناس وبينما هو في إمامته عليه الصلاة والسلام إذ سمع إنسانا يتساءب بصوت آه والرسول يصلي فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة التفت وقال من الذي صنع هكذا ها ها من الذي صنع هكذا وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت التساؤل قال الله عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا, ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا مشكلة الكسل أكبر بكتير من شوية النوم أكبر بكتير من إن أنت م- مش عارف تشبع نوم أكبر بكتير من إن جسمك مكسر أكبر بكتير من إنك عمالة تأجلي التوبة وتأجلي الالتزام المشكلة أكبر من الوخم الكسل العطلة لا المشكلة متعلقة بالنية ربنا سبحانه وتعالى وصف الكسلان بأنه مرائي وإذا قاموا إلى الصلاة قالوا قاموا كسالى يراؤون الناس من علامات الرياء الكسل المرائي كسلان في السر نشيط في الجلوات وفي الظاهر المرائي في سره كسول في ظاهره نشيط وقنبلة علو همة إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم فاكر إنها هتنفع كده بال- باللعب يخادعون الله وهو خادعهم المعاملة مع ربنا ليس فيها إلا الصدق فاكرين الناس صحابي اللي معايا المشتركين على قناتي على يوتيوب طلعت بس مباشر كده ليلة 29 رمضان أو ليلة 30 رمضان من صحن الكعبة وطفت معاهم وقلت تعالوا افسحكم فسحة وفرجتهم على باب الكعبة مكتوب عليه لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق بداية الطواف ذكر الله الصدق وفي نهاية الطواف فوق الحجر الأسود مكتوب فوق الكعبة قل صدق الله معاملة ربنا لا تحتمل إلا الصدق ما ينفعش فيها إلا الصدق لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا الصادق ما يكسلش شفتوا بقى يا جماعة الموضوع الكسل ده موضوع مش سهل ولا هين ازاي عارف لو هين اصل الفكرة مش في النوم الفكرة مش في القعاد وعدم قيام الليل ده الرسول عليه الصلاة والسلام لما شاف لزينب رضي الله عنها وارضاها حبلا تشده عشان تبقى معلقة من متعلقة فيه كده وهي بتصلي شفت المراجيح كده مرجحة حبل المرجحة هي معلقة الحبل في دراعتها تتسند عليه وهي واقفة تصلي عشان لما تكسل وتيجي تنام تركن على الحبل وتفضل صاحية ما تنامش فقال عليه الصلاة والسلام ما هذا قالوا حبل لزينب تشد عليه نفسها إذا أرادت أن تصلي فقال عليه الصلاة والسلام لا حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد الموضوع مش موضوع شكليات لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم مش بنقول كده واحنا بندعو للناس للأضاحي بنقول لهم ايه بنقول ان فعلا لا يجزئ في الشاه ان تقسم في ان, إن يقوم بالشاه اتنين رجاله اتنين اخوات يشتركوا في خروف ما ينفعش هو واحد طب واحد مش قادر وعايز يعمل خير يعمل يعمل صدقات ممكن ما يبقاش اسمها أضحية بس اسمها صدقة وممكن الصدقة تكون أعظم من الأضحية يا ناس مش الرسول عليه الصلاة والسلام قال من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاء بنى الله له بيتا في الجنة يعني ايه مفحص قطاء مفحص قطاء يعني عش عصفورة طب عش العصفورة ده قد كده ينفع حد يصلي فيه ينفع راجل يصلي فيه لا طب هو الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول كلام مش حقيقي لا طبعا ده بيقول وحي عليه الصلاة والسلام امال الكلام معناه ايه اللي يشارك ربنا بيديله الاجر كامل ان لك ما احتسبت فالمقصود اللي عايز اقوله هو ايه ده حط طوبه في جامع ربنا اداله اجر جامع ده شارك ب 100 جنيه في خروف بتاع ال- دار القران ولا بتاع المسجد بتاعهم ولا بتاع العيله ولا كذا وربنا يديله اجر اضحيه كامله ليه؟ لان المساله مش شكليه لا ينال الله لحومها لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم الموضوع مش بالشكل يسالونك ماذا ينفقون قل العفو ده اسهل حاجه ان ربنا يخلي الغني الفقير يغتني من غير ما تديله انت جنيه اسهل حاجه في الدنيا ان الغني هو اللي يصبح يمد ايده للفقير اسهل حاجه الموضوع مش موضوع فلوس ده امتحان انت محطوط فيه هتحل كويس وبعدين تخش الاخره بس خلاص انتوا متخيلين يا جماعه لما تنفض الدنيا دي بيوم القيامه الاغنياء هيبقوا ايه والفقراء هيبقوا ايه خلاص خلاص مش لما لما بتتعوم العمله او آه، بتنهار عمله في بلد من بلاد العملة بقت مرمية في الأرض ومحدش بياخدها عشان ملهاش قيمة يوم القيامة كده وإذا العشار عطلت يعني إيه؟ يعني المرسيدس المايبخ ملهاش لازمة وإذا العشار عطلت يعني إيه؟ يعني فلوس الدنيا ما تسواش في نار جايه مش بيرمي نفسه من الدور ال- من الادوار العليا لما بيشوف النار فكيف بالاخره فالموضوع مش موضوع خالص عباده الموضوع موضوع قلبك ده اشمعنى هتبقى نشيط لما الناس يشوفوك اشمعنى هتبقى نشيط لما يحضر نظر الناس وسمع الناس وبينك وبين نفسك كسلان هي دي وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا برضه أهو علامة الكسلان إنه مش كسلان في الفلوس كسلان في الحسنات بس وإن كان سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه يقول إني لأمقت الرجل إني لأمقت الرجل ألا يكون في دنيا ولا آخرة يبقى في ناس كده كسلان دنيا واخره زي ما هنشوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عالجها ازاي في بعض اصحابه الذي كان كسولا حتى في دنياه وفي تكسبه وطلب العيش مذبذبين بين ذلك متردد مشكله خلي بالكم يا حبايبي انا مش جاي اجلد الكسلانين انا انا قايم من على السرير بالعافيه عشان اقول الكلمتين دول انا جاي اقول لنفسي يلا يلا نفوق يلا نفوق كلنا بصوا القران كشفنا ازاي مذبذبين بين ذلك كفايه تردد بقى مش عايزين علو الهمه يبقى كلام ما كتبناه على ورق ولا خطط خططناها ولا فاكرين جدول المذاكره لا مش عايزين ده ما عايزين ايه نعمل حاجه قال يا رسول الله ان شرائع الاسلام قد كثرت علي فدلني على شيء اتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله يعني ايه يعني نعمل اي حاجه كله صح المهم أفعال مش أقوال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم عايزين نشتغل عايزين نتحرك عايزين نعبد ربنا عايزين نطلب العلم عايزين نذكر الله كثيرا عايزين نفعل المعروف عايزين نعمل الخير عايزين نسامح اللي ظلمنا عايزين آه، نصالح الناس على بعض عايزين نوصل الرحم عايزين نأدي حقوق والدينا أحياء وأموات عايزين نخرج زكواتنا عايزين نسعى في الصدقات عايزين نحض على طعام المسكين عايزين نحج ونعتمر عايزين نشيل هم الأمة كلها ونعمل حاجة توصلنا للمسجد الأقصى وتنولنا عز الإسلام والمسلمين بنظرية الفراشة حاجة بيقولوا إن جناحات الفراشة دي م- في شرق الدنيا في شرق الأرض ممكن تتسبب في إعصار في غرب الأرض اللي هي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره اللي هي لا تحقرن من المعروف شيئا انوي خير وربنا سبحانه وتعالى هيجعل في نيتك التوفيق والسداد مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء لازم تختار حاجة بقى لازم تختار سبيل تمشي فيه لازم تختار طريق لازم تختار وتبقى واضح في اختيارك ما تتذبذب ما تتذبذبش ولا تحير نفسك قال عليه الصلاة والسلام ستجدون بعدي أثر وأمور تنكرو- تنكرونها إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجز خلاص اثبت لأن ربنا قال إن الكسلانين دول ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ده ربنا اللي أضله وانت بتتقلب على السرير قول يا رب اهديني وانت كسلان قول اللهم إني أعوذ بك أن تضلني اللهم اهدني فإنه لا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت لما تلاقي حفظ القرآن متعطل خاف ان ربنا هو اللي يكون اضلك عن ذلك ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا واطلب منه الهدايه لان هو اللي هيهديك انا عايز ابشر الكسلان انا عايز ابشر اللي كسلان اللي كسلان عن الحفظ اللي كسلان عن حجابها اللي كسلان عن الصلاه اللي كسلان عن الصدقة اللي كسلان عن القيام اللي كسلان عن الصيام اللي كسلان عن الصلة اللي كسلان في دنيته ان هو ياكل عيش اللي كسلان عن الكورسات اللي كسلان عن المذاكرة اللي كسلان اللي كسلان عن انه ينزل يشتغل عايز ابشرك بايه ان اجمل حاجة في اللي بيفوق من الكسل انه بيرزق حاجه اسمها حلاوه البدايات في بركه كده اسمها عبدي قم الي امشي اليك امشي الي اهرول اليك اذا تقرب عبدي مني شبرا تقربت منه ذراعا اذا تقربت منه ذراعا اذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا اذا اتاني يمشي اتيته هرولا حلاوه البدايه البدايه ربنا سبحانه وتعالى بيديك فيها بركه خصوصيه اجمل حاجه في الفوقان من الكسل حالة القلب لما يدوق فرحة الإنجاز إيه ده؟ ويقوم يمسك الآلة الحاسبة يقول أنا حفظت الصفحة في خمس دقايق خمس دقايق والجزء عشرين صفحة يعني مية دقيقة يعني ساعة ونص أقدر أحفظ جزء طب هحاول كده أجمل حاجة بيحس بيها اللي فوق من كسل حسرة الفوت يا يا خسارة الوقت اللي ضيعته من غير ذكر الله بقى أنا أقدر أصلي على النبي ألف مرة في عشر دقايق يا خسارة ويقعد يقلب في مكالمات ويبص يلاقي المكالمة دي ربع ساعة والمكالمة دي تلت ساعة والمكالمة دي 40 دقيقة وال- والفيديو اللي شافه دوت ساعة والفيديو اللي الماتش اللي شافه ده والمقطع اللي شافه و- يا كل ده شفته وكل ده ضيعت وقتي ده كان ممكن العشر دقايق أصلي فيهم على النبي ألف مرة وربنا يصلي عليا فيها عشر تلاف مرة وربنا يغفر لي فيها عشر تلاف خطيئة حسرة الغبن دي والفوت بتفوق الإنسان أنا ببشر الكسلان قوم هتستمتع أكتر من اللي شغالين قوم هتسبق اللي سبقوك اشتغل هترجع لنفس المذاق الحياة اللي انت الإيمانية اللي انت سبتها وهترجع حلاوة العبادة وحلاوة الطاعة من تاني مشكلة الكسل مش انه حيوانية لا مشكلته انه موت الامام الراغب يقول من تعطل تبطل وانسلخ من الانسانيه بل ومن الحيوانيه وصار من جنس الموتى ومن تعود الكسل ومات الى الراحه فقد الراحه وقد قيل اذا اردت الا تتعب فتعب لئلا تتعب اللي عايز يبقى مرتاح في الاخره يبطل راحه في الدنيا اللي عايز يبقى مرتاح بعدين يتعب دلوقتي عشان يرتاح بعدين عارف ليه بيكسلك الشيطان الرجيم ليه الشيطان بيقول لك ويكسلك الشيطان بيكسلك علشان كنزك وكل نورك في عمرك ووقتك هو الكنز كله في الوقت فلو الشيطان كسب منك وقت يبقى كسبك انت هتوصل لربنا شوف مثلا تخيل لو تخيلنا ان الوصول الى الله سبحانه وتعالى زي الوصول لاي مشوار لاي طريق في سفر هيتعمل في ساعتين يكسلك الشيطان شويه شويه شويه مش الرسول عليه السلام بيقول يعقد الشيطان على قافيه احدكم اذا هو نام ثلاث عقد يعني ايه يعقد يعقد السحر شر النفاسات في العقد السحرة بيعملوا عقد يعقد الشيطان يعني بيسحر الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد عليك ليل طويل فارقد عليك ليل طويل فارقد عليك ليل طويل فارقد يعني إيه عليك ليل طويل يعني يقول ده لسه بدري ده لسه بدري شفتوا الأرنب والسحلفة القصة دي فيها تحريف على فكرة الأرنب ح- هيسبق السحلفة في الآخر المهم اللي عايز أقوله إن الشيطان يقول لك لسه بدري يا عم ده الليل طويل وهتعمل فيه كل حاجة الشيطان عايز الوقت بس لو المشوار يتقطع في ساعتين من حلوان لغرب سومين لو المشوار يتقطع في ساعة واحنا متوعدين ان احنا نتحرك بدري ساعتين ثلاثة الشيطان يعمل ايه يشغلك بحاجة يشغلك بحاجة ويفتح عليك حاجة هو عايز يكسب ايه هو عايز يكسب الوقت بس ليه علشان لو زنقك والمشوار اللي يتاخد في ساعة ساب ايده الشيطان بقى في الاخر وانت ما قدامكش الا نص ساعة خسرت بدل ما كنت جاي تصور حلقتين تصور حلقة واحدة علشان كده خليك شاطر وانتهز العمر العمر اغلى شيء بالك قد ايه بتأجل حفظ القرآن يقول لك اصل انا بس انت عارف انا بحب التفسير قوي يعني يا عم واحنا جينا جنب التفسير وسالناك عن التفسير دلوقتي الكلام دلوقتي عن الحفظ بص انا في ال- انا في التلاوه عجبك جدا إن انا من فضل الله بعرف اقرا قد كذا حفظ القران فين لو خدنا منك المصحف هتعرف تختم يا رب اجعلنا من اهل القران وبعدين أنا امبارح شايف عبد الله ابني بيذاكر و وعايز ي- يخلص عشان عنده امتحان النهارده يقول لك وعمال يتمنى الاولاد غير البنات الاولاد يقول لك هخلص الامتحانات يوم الاربعاء وهو ما بداش اول امتحان عمال مستحلف ليه اليوم الاربعاء مش مهم ايه اللي هيحصل من هنا ال- الاربع ايام دول اللي ح- اللي اللي هيتقطع فيهم امتحانات دول مش مهم بالنسبه له ده منشن على ايه على يوم الاجازه والبنت البنت شايله هم يوم يوم دي الشطوره دي بقى اللي ايه اللي اللي بتحب المذاكره اكتر من والديها في الغالب لا ركز في واجب الوقت نفسه الشيطان عايز يكسب الوقت ده ما تأجلش ما تسوفش الشيطان عايز ياخد الوقت ده ما تديهولوش لو فهمت دي هتعمل بقول الله تتجافى جنوبهم عن المضاجع تتجافى يعني ايه ما قالش ما قالش سبحانه وتعالى بيقوموا من على المضاجع يقومون من على المضاجع لا قال تتجافى جنوبهم تتجافى دي الجفاء من الخصام عارف يعني ايه يا شيخ وليد لما لما اشوفك وما اسلمش عليك مثلا تتجافى غير آه، يقومون من على الفرش لا تتجافى جنوبهم عن المضاجع مضاجع السراير يعني خصام ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها بتقول ان الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كان اذا قام من ع... اذا سمع المؤذن سار من على فراشه ولم تقل قام تقول وثب من على فراشه ينط شفت بقى سيدنا محمد كان بيقوم من على السرير ازاي سيدنا محمد ما كانش يقوم من على السرير بسلو موشن ما كانش يقوم يبص في الساعه وينام تاني لا السنه لما تقوم على السرير اولا اقعد علشان المخ يجمع نفسه والكلام ده على راسي من فوق خلاص وعلشان ال- الضغط يجري في دمك كويس ما, ما تفاجئش نفسك ولا حاجه خلاص قعدت جم... الدوره الدمويه تمام لو سمحت قوم وقف قوم وقف بلاش التردد الرسول عليه الصلاه والسلام كان اذا سمع النداء وثب ولا والله ما قالت عائشه رضي الله عنها وارضاها قام ما قامش عليه الصلاه والسلام ده نط بينط من على السرير فافاض عليه الماء أفاض عليه الماء شوف يعني يمسك يمسك جرد الماء كده يكبه على نفسه عليه الصلاة والسلام ولم تقل اغتسل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شوف حالة النشاط والوثوب ده قرار ان انا ما اديش للشيطان الرجيم ايه الزمن هو عايز الزمن هو عايز الوقت هيسيبك في الاخر يسيبك امتى يسيبك في الوقت اللي يجيب لك فيه حسرة تكون ضيعت وقت كنت هتحتاج له تكون ضيعت وقت كنت هتجمع فيه قلبك تكون ضيعت وقت في رزق تكون ضيعت وقت في فائدة الشيطان بيكسلك لأن الشيطان لأن النشاط هيهدم الذنوب ويهدم النشاط هيهدم جهد الشيطان كله فعشان كده هو محتاج جدا انك تبقى كسلان قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا شفت علاقة ال ال الكسل بالنفاق لا شفت التعبير الرسول عليه الصلاة والسلام عن الكسل بالث- بالثقل آه اللهم اجعلنا من المؤمنين الذين الصلاة عليهم خفيفة لا ثقيلة اللهم اجعلنا من المؤمنين الذين يحنون للقائك يا رب إن أثقل صلاة هو احنا شايلين الصلاة عشان نحس إنها تقيلة ده الصلاة هي اللي شايلانا إيه ده إن أثقل صلاة على المنافقين هو اللي راكب عربية بيحس إن العربية دي على دماغه ولا حاسس ان هو اللي راكب العربيه مين التقيل على التاني إن أثقل صلاة على المنافقين راكب حصان بحصن حصان تقيل عليه ولا الحصان واخده طاير إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا يبقى ناخد من دي برضو إن العلم هو اللي هينفي الكسل مش الحلقة اللي فاتت كلمتكم عن دروس المساجد لازم كل يوم تبقى في درس يا جماعة المسجد اللي ما فيهوش من الفجر لل- للشروق مقرأة ومن المغرب للعشاء مقرأة يبقى الناس اللي فيه مش جدعان حلوها بقى حل الموضوع ده انت ما يبقاش فيكي خير لو المسجد اللي قريب من البيت ما فيهوش مقرأة بعد الفجر ومقرأة بعد العشاء تصرفي حليها ممكن الغويشة اللي في ايدك دي تبقى بركة على الشارع كله يلا اكرمي قارئ القرآن اللي في الشارع خليه يحفظ الناس ويقرأ الناس القرآن الكريم ويحبب إلى الناس التجويد والترتيل والأحكام عايزين نسمع في الشارع بتاعنا صوت طفل بيأذن ده معناه ان المسجد ده فيه مربي عايزين الشارع بتاعنا ده يبقى فيه 3 4 5 مقارئ حلو الموضوع ده يا جماعه عايزين مقرأة نسائية في كل مسجد ومفيش راجل يحفظ بنت مفيش معلم يحفظ مع بنات لازم معلمة في كل مسجد مفيش حاجة اسمها شيخ يجي البيت يحفظ بنات ولا يقعد في المسجد مع بنات المعلمات كتير قوي احنا ندور ولما نلاقي ننشط الخير ده قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض شوف علاقة الس- التشبيه دايما الكسلان بالتقيل اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة دايما دايما حب الدنيا هو اللي يعطل عن الآخرة لازم كلنا نشوف ونسمع وصف الجنة ووصف النار كتير ونعيش مع المعاني دي فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ده اللي انت نفسك فيه كله موجود في الجنة انت عارف حتى الكسل هو مش كسل بقى الراحة في الجنة انت تضيع سبعين سنة كده وسبعين سنة كده آه، مش هتظبط بقى المنبه على غفوة ولا اتمتع بقى وارتاح لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا متكئين فيها على الأرائك انبسط وتمتع الراحة كلها والدلع كله في الجنة دي الراحة عايز ايه عايز عربية اللهم انا نسألك الجنة العربيات في الجنة بتطير وكائنات حية كمان مش مكن يعني تركب حصان بيطير تركب جمل بيطير تركب حوت بيطير وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون قول لي لا بقى انا بقى عايز عربية آه، فيراري براحتك موجود أنا واثق إنه موجود قال الله عز وجل وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون طيارة طيارة خصوصي بتاعتك اتمتع ولف ودور وانبسط كل اللي في نفسك هتاخده وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون أنت فاكر إيه إن في الجنة هتحوش عشان تجيب أنت فاكر في الجنة هتتعب وتكلم وسايط وبتاع لا ده دعواهم فيها سبحانك اللهم مش انتوا شفتوا الحلقات بتاعت وصف الجنة والنار ابعتها لكم كلها تاني ان شاء الله عز وجل او ادخلوا شوفوها على قناة الرحمة على قناة يوتيوب الرحمة او قناتي على يوتيوب برضو اكتب وصف الجنة والنار عمرو احمد واتفرج 30 حلقة في وصف الجنة والنار عشان تشوف اللي في نفسك كله تعمله وتحققه اللهم انا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار استقلتم الى الارض ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة كسلان ليه كسلان ليه عايز ايه يعني عايز ترتاح الراحة هناك مش هنا ده انت بتقوم دايما دايما الكسلان بي بيصيبه نوع من تأنيب الضمير والحسرة هي الدنيا كده الشيطان يجرجره وبعدين يقول له في الاول جرجرتك وبعدين حسرتك يجيب يجيب له الحسرة في الاخر بعدين ينكد عليه ان شوف دول سبقوك ودول احسن منك ودول عملوا وانت ما عملتش ودول قال الله عز وجل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم هي الكسلان لازم يشوف حد غيره عمل اللي هو م- كان نفسه يعمله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب أنت تتمنى وده يعمل الأمنية ليه؟ بشؤم الكسل الكلام اللي بقوله لك ده بقى ما تاخدوش يو- يحبط لا خده انك تنهض لان رب العالمين سبحانه وتعالى بيعين العبد اللي يقرر ان هو يتوب قال الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون من علامة الكسل البخل عشان كده الرسول كان بيتع... بيتعوذ من علامة الكسل البخل عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيتعوذ منهما مع بعضهما أعوذ بك من العجز والكسل من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل الكسلان بخيل ولا ينفقون إلا وهم كارهون لما يعمل حاجة بيعملها غصب عنه لما يعملها يقعد يعير بيها ويمن بيها عشان كده ربنا بيقول ايه بقى فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا هم في الدنيا مش مبسوطين كسلانين مش مبسوطين في الدنيا الكسلان مغموم متغاظ تحسر مقريف يقول لك مقريف مقريف ليه علشان كسلان الكسل بيخليه ما يتمتعش مش متمتع بسريره ده مش متمتع بوقته اللي بيضيعه ده فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا قلبت يا عم المقطع واتفرجت عليها شفت مقاطع مش عارف ايه اتفرجت على آه، المقطع المسلسل الفلاني اللي بيضحك وال... والكوميك اللي بيضحك والمقلب اللي بيضحك وتيك توك والكلام ده اتقلبت فليضحكوا ك... قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فان رجعك الله الى طائفه منهم فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين مشكلة الكسل إن ممكن يتسبب في إن الفرص كلها تضيع إلى الأبد علشان كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزال الرجل يتأخر ويقدمه الله ويتأخر ويقدمه الله حتى يؤخره الله في النار قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد عليك ليل طويل فارقد عليك ليل طويل فارقد عليك ليل طويل فارقد نعمل إيه فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة أول ما يذكر ربنا تنحل عقدة وإذا توضأ انحلت عقدة وإذا صلى انحلت كل العقد فأصبح نشيطا طيب النفس شفت اسمه إيه عند ربنا عمرو النشيط وإلا أصبح خبيث النفس كسلان يبقى اسمه عند ربنا الخبيث الكسلان بيكسل ليه؟ عشان عنده طول أمل الشيطان بيوهمه إن خلاص المرة الجاية بي- الشيطان بيوهمه إن النعم هتفضل لا لا بادروا بالأعمال ستا لا لا لا أنت فاكر إيه؟ ده أسهل حاجة إن الفقر والعياذ بالله يجي أسهل حاجة إن المرض والعياذ بالله يجي ده أسهل حاجة إن الدجال يجي ده أسهل حاجة إن الموت يجي ده أسهل حاجة إن الشيب يجي لا اسهل حاجه ان الصحبه ت- تنفلت و- وتت- وتتحول ده اسهل حاجه ان الشباب يمشي لا ما تديش ما تغترش إن النعم هتدوم ده اسهل حاجه ان همتك نفسها تتغير الامتحان كله هتكسل ولا مش هتكسل هو نفسه الامتحان هتعمل ولا هتكسل عشان كده ما تدورش على خطه للتخلص من الكسل قوم الاستجاء الكسل ضد الاستجابة الكسل ضد الصدق الكسل ضد الربح اوعى تجمع مع الكسل الشبع اوعى تقوم من النوم تاكل بقى وتنام تبقى المصيبتين جم مع بعض الشبع والكسل لا لا ده مش بس في الد- في في الدنيا بتصيب القلب بالجلطات الاكل مع النوم لا ده كمان القلب الايماني بينضر بكتر الاكل مع الكسل احيي قلبك بالموعظه دروس ايمانيه حلقات ايمانيه واستجب استجب اتغير انهض قوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب العمل الى الله ادومه العمل اللي بتداوم عليه ما بيجيلوش كسل النوع ده من الاعمال ما بيجيش فيه كسل عارف انت في معدن جميل كده مثلا الومنيا ده معدن جميل ما بيلقطش في المغناطيس المغناطيس يعمل كده يتزحلق من على الالومنيا ما بيمسكش فيها فخلي اعمالك من طبيعتها انها مداومه لما بتداوم على العمل شفت ال... شفت الاعمال السيئه زي التدخين زي الاكل اللي بشراهه زي حب البطاطس مع البيبسي زي مش ع- زي ال... ال... البيبسي مع كل اكله زي ال... ال... النميمه في كل مجلس في جوه الانسان ساعه بيولوجيه كده بتخليه يعمل العاده اللي هو متعود عليها لما تتعود تعمل خير انك السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله اذكار الصلاه الله اكبر السنه اللي متعود يعملها كده اهو ملضومه ما فيش في النص تليفون ما فيش في النص كلام مع اللي جنبي ما فيش في النص بص لا اذكار الصلاه 33 حرف الله اكبر السنه ده ما بيبطلش السنه ابدا سيبهاش ابدا اللي بيجيب ال 11 ركعه مع العشاء اللي بيصلي السنه وشاف الوقت على طول ما بيسيبهمش ابدا اللي بيصوم اثنين وخميس على طول ما بيبطلهمش ابدا اللي بيصوم الايام القمريه ما بيبطلهمش ابدا اللي بيعرف ي- ينشر خير ب- وما ينشرش غلط ما بيبطلوش ابدا العاده سر السعاده ان تكون لك عاده قال عمر ان للقلوب اقبال وادبار فاحملوها على النوافل اذا اقبلت واقصروها على الفرائض اذا ادبرت ان لكل عمل شره وفتره زي ما الرسول بيقول فمن كانت فترته لحظه الفطور الى السنه فقد نجا ومن كانت فطرته الى ذا- الى غير ذلك فذلك الهالك اللي الناس يشاوروا عليه يقول شوف يا ده كان متدين ده كان صالح شوف دلوقتي بقى يعمل ايه شوف ده بقى يعمل اوعى تتفلت وتبعد عن طاعه الله سبحانه وتعالى التفكر وانت كسلان كسلان تتفكر أص- ده بقى اخطر كسل ده الكسل القاتل تفكر تفكر في حلم ربنا عليك تفكر ان وانت كسلان دلوقتي ربنا نزل الى السماء الدنيا تفكر ان ربنا دلوقتي سمعت ديك سمعت ديك دلوقتي وانت بالليل وانت وانت سرحان وانت كسلان عارف الديك ده بيعمل بيأذن ليه علشان جارك اللي بينك وبينه حيطه اللي تحتيك بيقوم الليل وبيعيط فجات ال- له ملائكه والديك شاف الملائكه تفكر تفكر تفكر ان النار وقودها الناس والحجاره يا ترى حجاره البيت اللي انا فيه ده هتبقى في جهنم ولا هتبقى فين تفكر تفكر هو انا ربنا هيديم عليا نعمته ولا ايه تفكر في اللي ماتوا يا ترى دلوقتي شايفين ايه وبيسمعوا ايه تفكر في اللي مرضوا تفكر في صحتك تفكر هتموت امتى تفكر هتعيش امتى قد ايه تفكر في مالك اللي انفقته ربنا هيسالك عنه ايه تفكر في وقت الفتور اجعله وقت تفكر خلاص هو مش عباده مش طاعه مش هتقوم تصلي كام ركعه مش هتقرا كام جزء استفد من الفطور في التفكر الاصرار انك تصر الصحابه كانوا بيقولوا سيدنا عباده بن صامت بيقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنشط والمكره ما تستناش لما يواتيكنا ده احلى وقت هعبد فيه ربنا وانا مكسل ليه علشان انا بايعت على المنشط والمكره وانا نشيط وانا مش نشيط الاتنين هعبد فيهم ربنا اوعى تفرج الناس عليك لما تفز تقوم احسن تكون انت اساسا كنت كسلان حسد تفرج الناس عليك ان انت بقيت نشيط تاني في العباده وفي الطاعه تاخد العين تاني وترقد تاني مش الرسول عليه الصلاه والسلام لما اخبر بالذي سحر له ارسل عليه الصلاه والسلام الى البئر اللي فيه السحر واخ واستخرج السحر فلم يخبر بذلك اليهودي الذي سحره ولم يعرف اليهودي في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك سيدنا محمد بقى يشوف اليهودي عينه في عينه ما يقولوش عملت لي كده ليه ولا بتاع خلاص قال لا احب ان اثير شرا على احد من الناس استدرج نفسك مش الرسول قال يعقد الشيطان والحل ايه فاذا قام فذكر الله خدها واحده احنا مش هنصلي ولا حاجه ده احنا هنقول الحمد لله الذي احياني بعدين هقوم اتوضى هتوضى بس مش هصلي ولا حاجه وبعدين اصلي ركعتين بس خفاف ركعتين خفاف دول ان حلت العقد جميعا استحب العلماء ان يبدا الانسان قيام الليل بركعتين خفاف عشان يخلص من العقد اللي عقدها الشيطان بعد كده يحلو الليل سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام جاء واحد كسلان يمد ايده يطلب المعاش فقال له النبي عليه الصلاه والسلام اما في بيتك من شيء قال بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضا هي حتتين طوب قماش بن بن بننام عليه ونفرده جلده فقال ائتني بهما فاتاه بهما فاخذهما النبي عليه الصلاه والسلام وقال من يشتري هذين فقال رجل بدرهم فكرر الرسول عليه الصلاه والسلام من يشتري هذين فقال انا اشتري رجل انا اشتريه بدرهمين فاعطاه الدرهم وقال كله واعطاه الاخر وقال اذهب واحتطب وبع ولا أرنيك إلا بعد خمسة عشر يوما فذهب الرجل ورجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه عشرة دراهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفزع أو لذي دم موجع املأ أوقات النشاط بذكريات حلوة عشان لما تكسل تفتكر الوقت الحلو وانت في الجيم صور نفسك وانت في المقرأة اه افتكر وابعت لحد خلق فكر نفسك بأوقات حلوة الرسول عليه السلام وهو بيبني المسجد كان بينشد ويقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا احتفل بوقت نشاطك علشان تعرف تعبد ربنا ولما يجي لك الكسل تعرف تنهض أخيرا الدعاء إن ربنا يصرف عنك الكسل الرسول كان في أذكار الصباح والمساء بيستعيذ بالله من العجز ومن الكسل أنا بحبكم في الله ما تكسلوش تنشروا المقطع ده بقى انشروا الحلقة دي واعملوا بيها وألقاكم في الأسبوع القادم مشيئة الله والسلام عليكم ورحمة الله
يا معشر التائبين هلموا فهذا مجلس